السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع الليلة رقم 40 من ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الغالية وأبائي وأمهاتي يا ترى أربعين زيارة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى أثرت فينا وغيرت فينا إيه يا ترى أخلاقنا اتغيرت ولا ما اتغيرتش يا ترى سلوكياتنا اتحسنت ولا لسه يا ترى لسه بعض الناس بتظلم بعض ولا خلاص إن شاء الله الكل هيتحلل من المظالم وربنا هيكرمنا ونعيش إخوانا إن شاء الله في الدنيا عشان نبقى في الجنة إخوانا على سرر متقابلين يا ترى الحمد لله رب العالمين بقى عندنا حسن ظن بإخواننا وحسن ظن بأنفسنا وبقى فيه تعامل طيب وبقى فيه حب وبقى فيه إخاء ومفيش حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا فيه بغضاء ولا فيه أي حقد ولا ضغينة وبقت القلوب متحبة وبقى فيه تلاقي بين القلوب كما تتلاقى الأبدان ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يعني تعالوا نتخيل ان احنا داخلين بيت النبي للمرة الأربعين في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم داخلين بكل هدوء وأدب وسكينة حس معايا بالمعنى الجميل واوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حقيقي كل مرة بنحس ان الإيمان بيتجدد في قلوبنا وبنحس ان فعلا بركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحل في هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل كما حرمنا من رؤيته في الدنيا ألا يحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في على الحوض ثم نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله تعالوا نقضي الليلة رقم 40 في بيت النبي ونعرف آداب ليلة العمر آداب ليلة الزفاف لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتكلمنا في المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم اتكلمنا عن بعض آداب ليلة البناء بكل أدب جم وبكل حياء وخجل وأذكر هذه المسائل وأحاول أتعجل فيها حتى يعني نقولها بأسلوب لا يخدش حياء أي أحد من المسلمين ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويرزقنا وإياكم لذة الحياء ولذة ال- ال- الخجل وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأسوتنا وقدوتنا كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا في المرة اللي فاتت يا جماعة عن بعض آداب ليلة الزفاف وذكرناها كده وهنذكر بيها كده في عجالة سريعة حتى يعني اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يتذكر معانا قلنا أول حاجة وانت داخل في ليلة الزفاف أو ليلة الدخل أو ليلة البناء سميها كما تسميها أو سميها ليلة العمر اللي انت عايزه لكن أنا بسميها اسم خاص جدا بسميها ليلة الشكر ان الزوج والزوجة واهل الزوج واهل الزوجة يشكروا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسر لاولادهم الحلال الطيب بعيد عن الفحشاء وبعيد عن ال- ال- عياذا بالله السير في الطرق المظلمة الحمد لله رب العالمين الزواج كله نور وكله عبادة وكله قرب من ربنا سبحانه وتعالى اول حاجة استحضار النية الطيبة فالليلة ديت عبادة بنتقرب بها الى الله وفي بضع احدكم صدقة ده رقم واحد رقم اتنين اعلان النكاح والضرب بالدف عن طريق النساء قاعدين مع الزوجة ما شاء الله بيقولوا لها الاناشيد الاسلامية الجميلة وبيحاولوا يفرحوها ويدخلوا الفرحة على قلبها يا رب دخل الفرحة على قلوب كل بنات المسلمين اللهم امين قلنا رقم ثلاثة تزيين الزوجة بنزينها ونخليها على سنجة عشرة عشان تخش على زوجها ينشرح صدره من اول رؤية ومن اول ليلة بيعيشها معاها ويشعر فعلا ان ربنا اكرمه بزوجة تعفه عن الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة إهداء الزوجة لزوجها والدعاء لهما ودخول بعض الأهل كده معهم ولو لدقائق حتى تأنس الزوجة بعش الزوجية وتشعر بشيء من الطمأنينة و- و- و- وتنكسر حدة الخوف وحدة ال- يعني الرهبة اللي جواها وده من السن طبعا رقم خمسة وصايا الوالدين للزوجين مش الأم بس فقط ولا الأب فقط هيوصوا بنتهم لا والأم والأب هيوصوا ابنهم برضو فأهل الزوج هيوصوه وأهل الزوجة هيوصوها ويوصوا الوصايا الجميلة بقى اللي ما شاء الله آه، يقول- يعني أهل الزوج يقولوا للزوج خد بالك منها ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي و- و- وأهل الزوجة يقولوا للزوجة يقولوا لها يعني آه، تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت لست آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه وهكذا وصية جميلة كده علشان الزوجة فعلا تحمل المسؤولية وتشيل زوجها على رأسها وكذلك نفس الأمر بالنسبة للزوج ربنا يا رب يؤلف بين قلوب المسلمين رقم ستة قلنا تسليم الزوج على الزوجة وهو داخل عليها في ليلة البناء وده بيخلي البركة تحل في البيت بفضل الله حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قلنا رقم سبعة ملاطفة الزوجة ومداعبتها إن الزوج بدل ما يخش وهو في ظنه إنه لازم يذبح القطة من أول ليلة وإنه لازم يكون مكشر ولازم تشعر إن هي متجوزة غضنفر ليس أسد آه يعني لا يعني لازم تشعر إن هي متزوجة إنسان آه صاحب خلق عالي وعنده رقة وعنده بشاشة وإن هو إنسان بسيط جدا وبيحاول بقدر الإمكان يبسط لها هذه الليلة ويكسر حد حاجز الرهبة اللي موجود في قلبها لأنها بنت وأول مرة تدخل هذه الحياة فربنا يبارك فيك يا رب العالمين تحاول انت تداعبها وتمازحها تقول لها كلمة تضحكها تحاول بقدر الإمكان انت تكسر الرهبة اللي موجودة في قلبها في هذه الليلة رقم 8 الدعاء للعروسين بالبركة يعني او الدعاء للعروس بالبركة يعني العروسة يعني ان انت تقول تحط يدك على مقدم رأسها وتقول بسم الله اللهم بارك اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي ده دعاء جميل جدا سنه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رقم 9 قلنا صلاة الزوجين معا ركعتين هيصلوا ركعتين جميل قوي قوي في بعض الناس ربنا عافينا عافيك بيبقى في الليلة ديت محضر ربنا يا رب يعافينا فينا يا رب جميعا حضر كاسات الشمبانيا وال والشرايط الخليعة والسهرة الحمراء زي ما بيقولوا وكأنه مش داخل على الزوجة كأنه داخل عياذا بالله على امرأة ما هياش زوجته لكن احنا بنقول ان المسلم ما بيعملش كده المسلم بيقوم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وزوجته بتصلي وراه ويسقيها شيئا من اللبن وهي تشرب وراه او او يشربوا مع بعض اي نوع من انواع العصير او حتى يشربوا ميه اي حاجة يشربوها ويداعبها ويكلمها ويذكرها ب ب بالايام الجميلة ايام العقد الجميلة اللي قضوها مع بعض والذكريات الحلوة ويكسر الحاجز النفسي اللي جواها رقم عشرة انه قبل ان يأتي الزوجة لابد ان يستعمل السواك والمقصود بالسواك هنا يعني مش السواك وبس ممكن يستعمل السواك وممكن بعد السواك يستعمل معجون الاسنان وفرشة الاسنان مفيش اي مشكلة وممكن يستعمل قرنفل المهم المقصود يا جماعة الاعتناء ودي مسألة مهمة جدا لكن لان كانت مشاكل كتيرة جدا كنت بحضرها وكانت بتجينا على الموبايل من خلال زوجة بتشتكي من ان رائحة فم الزوج لا تطاق بسبب انه بيدخن او بسبب ان هو بياكل مأكولات معينة وما بيغسلش فمه فهي كانت لا تتحمل والزوج نفس الحكاية كان يشكو من هذه المسألة فدي مسألة محرجة جدا ومحزنة جدا وبتسبب مشاكل قد تصل احيانا ورب الكعبة للانفصال بين زوج وزوجة بسبب مثل هذه المسألة لابد من مراعاة هذه المسألة ودي ذوقيات حلوة قوي وجميل قوي علمها لنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم استعمل السواك حاجة تانية رقم 11 قلنا قول المولى عز وجل وقدموا لأنفسكم ما يبقاش اتيان الزوجة مباشرة بل لابد من بعض المقدمات ولا حرج في الدين مش بنقول ولا حياء الدين كله حياء لكن لا حرج فإحنا نذكر بعض هذه الأشياء بأن يقدم لنفسه مثل القبل إلى غير ذلك بأن يقدم ويهيئ المرأة قبل اتيانها ودي مسألة جائزة بل هي مستحبة شرعا رقم 12 التسمية قبل الجماع بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قال ذلك حفظت تلك الذرية من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 13 قلناها أنا براجع مع حضراتكم اللي قلناها المرة فاتت عشان نبدأ حلقة الليلة دي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما قلنا تحريم الدبر وورد فيها ثلاث أحاديث في منتهى الرعب قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى النساء في محاشهن يعني في أدبارهن ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا الحديث الثاني لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأة في دبورها الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي الحديث الثالث دوت يوضح لنا النقطة رقم 14 تحريم اتيان الحائض طب تعالوا بقى نكمل درس الليلة دي وليلة العمر ونكملها الليلة دي إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظ نساء المسلمين ويزوج كل بنات المسلمين قولوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين عايزين نقول ان في مكافأة جميلة جدا جدا وضحها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته في يوم الجمعة خد بالك سواء بعد الفجر او بعد الفجر بساعتين بثلاثه المهم بعد الفجر وقبل صلاه الجمعه بفتره حتى يستطيع ان يغتسل ويذهب الى صلاه الفجر ورد فيها حديثين في غايه روعه الحديث الاولاني رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه او بدنه يعني كانما قرب جملا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر طيب الحديث الثاني بيوضح المسألة أكتر وأكتر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في غاية روعة يوضح لك مسائل خطيرة جدا وجميلة جدا جدا تعرفك قد إيه فعلا إن, إن إتيان الزوج لزوجته دي عبادة وقربة بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله آياتي أحدنا شهوته ويكون له بأجل قال أجل أرأيت إذ وضعها في الحرام كان عليه وزر قال بلى قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل هقول لك الحديث كل الأول بعد اشرحه لك من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر أو عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها يا سلام تخيل حضرتك لو إن البيت بتاع حضرتك يبعد عن المسجد مثلا 2000 خطوة 2000 خطوة دول ممكن تاخدهم في حوالي 10 دقائق ربع ساعة بالكتير قوي 2000 خطوة يعني يتكتب لك مع كل خطوة أجر سنة كاملة صيام وقيام صيام وقيام بكل خطوة أجر سنة يعني يتكتب لك أجر 2000 سنة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى نشرح الحديث في عجالة بسرعة قبل الفاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل يعني إيه؟ يعني أتى امرأته في الحلال فجعلها تغتسل غسل جعلها تغتسل واغتسل هو بعد إتيان الزوجة من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر بكر يعني ذهب إلى المسجد المسجد مبكرا وابتكر أي حضر قبل الخطبة مبكرا خد بالك بقى خد بالك وايه ومشي ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو مع ما اتكلمش مع حد جنبه فكانما او كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها يا سلام على الاجر العظيم اللي ربنا بيكرمنا بيه بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه العباده التي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى طيب من ضمن الأشياء برضو الأداب بتاع تالت زفاف ودي يا جماعة كانت سامحوني كانت مصيبة منتشرة في بلاد الأرياف بشكل غير عادي وفي بعض الأماكن القروية شيء عجيب جدا اللي هو وسامحوني أنا بتكلم والله بشيء يعني شديد جدا من الحرج ولكن لازم نوضح المسائل دي يا جماعة علشان إن احنا نحاول بقدر الإمكان نلمس الداء والدواء في وقت واحد وفي نفس الوقت نقوله بكل أدب جم بفضل الله اللي هو فض غشاء البكارة بالأصبع كان منتشر جدا جدا بكل أسف في بعض البلاد الريفية لكن الحمد لله ابتدى ينتهي بفضل الله هذا العمل أنا بعتبره يا جماعة جريمة من الجرائم التي لابد أن ينأى المسلم عنها هذه المسألة فض غشاء البكارة ربنا يبارك فيكم إما أن تتم بالعملية الطبيعية التي بين الزوج والزوجة وإما أن تأتي إما أن تحدث أن الزوجة قد يكون الغشاء عندها مطاط أو أو سميك جدا لا لا يقطع بسهولة فيكون ذلك من خلال طبيبة مسلمة وأعد المسألة بسرعة للحرج فيها لكن أقول يا جماعة أن لابد من مراعاة مثل هذه الأحاسيس تعالوا نكمل موضوعنا وأداب ليلة الزفاف إن شاء الله أو ليلة العمر أو ليلة الشكر ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي تعالى نكمل يعني بعض الملامح وبعض الآداب الجميلة اللي عايزين نعرفها في ليلة العمر أو ليلة الشكر أو ليلة الزفاف أو ليلة البناء كما يسميها كثير من الناس عايزين نقول حاجة يا جماعة بالنسبة لموضوع يعني آه، فض الغشاء مسألة مهمة جدا وبنقولها بكل حرج وفي عجالة سريعة جدا بس عشان ننب- ننوه يا جماعة حتى لا تتهم المرأة البريئة أو الفتاة ال- ال- ال- الطاهرة العفيفة بسبب جهل بعض الناس وعدم فهم الأمور عايزين نقول حاجة يا جماعة لا تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة قد لا يفض غشاء البكارة بسهولة لأنه غشاء مطاطي أو لأنه شداد آه، غشاء سميك ولا يفض إلا بمعرفة الطبيبة دي نقطة ولا يثبت حكم الزنا لعدم وجود غشاء بكارة فقد يكون غشاء البكارة نفسه آه، قد يفض الغشاء من خلال اي شيء تاني غير الزنا لان الزنا لا يثبت الا الا ب- ب- باعتراف ال- ال- المراه اذا اذا زنت عياذا بالله او بشهاده اربعه من الرجال او بالحمل بالثلاث حالات دولت لان الغشاء قد يزول بغير الجماع بمعنى كما قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه وان ذهبت عضلتها بغير جماع كالوثبه او شده حيضه فحكمه حكم الابكار بمعنى يا جماعه في بعض الكليات الرياضية ال- الخاصة بالبنات أحيانا البنت من ممارسة بعض التمارين الرياضية العنيفة قد تذهب قد, قد يفض غشاء البكارة بسبب تمرين عنيف وهي المرأة عفيفة ولم يحدث منها أي شيء فقد يفض غشاء البكارة بسبب هذا الأمر وقد يفض الغشاء بسبب حيضة شديدة جدا جاءت للمرأة فتسببت في فض الغشاء من غير ما تكون فعلت أي جريمة فلا ينبغي أن يساء الظن بهذه الفتاة بل قد يكون الغشاء محتاج إلى فض من خلال طبيبة مسلمة وقد يكون فض الغشاء بغير طريق آه، يعني آه، غير سوي أو غير آه، شريف وقد تكون المرأة فعلا عفيفة وشريفة فلا ينبغي أن يساء الظن ولذلك لا يجوز لأهل الزوج إن هم يسألوا الابن في الصبحية في صباحية العروسة يعني ها وجدتها بكر أم ثيب ما ينبغيش ده يا جماعة يتنافى مع الذوق الإسلامي وت- ويتنافى مع الحياء اللي النبي بثه في قلوب المسلمين ما حدش يسأل السؤال ده دع الزوج والزوجة وربنا يجعلهم ستر على بعض عياذا بالله سامحوني قد يدخل رجل على امرأة ويجدها غير بكر فقد يكون البكارة دي زالت بسبب تمرين رياضي عنيف أو بسبب حيضة شديدة أو تكون عياذا بالله فعلت شيئا في الماضي ثم تابت وخير الزوج بين الأمرين خيرته بين الأمرين هي فاجئته لكن خيرته بين أنه يستر عليها ويكمل حياته معها وتعاهده على أنها أصبحت عفيفة شريفة وبين أن هو يطلقها فهو مخير فإن اختار أن يستر عليها فله أن يستر عليها يا جماعة مش عايزين نضيق الدنيا ومش معنى كده أن أنا أدعو عياذا بالله أن الواحدة ممكن تعمل اللي هي عايزاه ثم تخير الزوج بعد ذلك أنا بقول دي حالات فردية بسيطة جدا جدا أن ممكن يفاجأ بها الزوج فهو مخير فلا داعي لإحراج الزوج أو أن أهل الزوج يقولوا له ها وجدتها بكر أم ثيب لا تسأل هذا السؤال وأهل الزوجة لا ينبغي عليهم حرام عليهم ما ينفعش وما يصحش ان هم يسالوا الزوج ها عايزين عفوا ال ال ال ال ال القماشه اللي مش عارف فيها ايه الكلام ده كله يا جماعه يتنافى مع الذوق الاسلامي العالي ويتنافى مع الحياء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز البناء ويجوز الزواج ويجوز ليله الدخله سواء في الليل او في النهار مش لازم ليله الدخله انها لازم تبدا من الليل قد يبني الزوج بزوجته بالنهار ايه المشكله فان اراد ان يتزوجها بالنهار بعد صلاه الظهر ايه المشكله ان اراد ان يتزوج بعد صلاه العشاء مفيش اي مانع ويجوز الزواج في اي شهر من الشهور لا كما يزعم بعض الناس ان ما ينفعش ان احنا نجوز البنت في رمضان وما ينفعش نجوزها في شوال وما ينفعش نجوزها في شهر المحرم مين قال الكلام دوت يجوز الزواج في اي وقت في العام ولكن بنقول الافضل ما دام داخل علينا رمضان بنقول الافضل ان احنا ننتظر لحد ما ينقضي رمضان عشان ينشغلوا بالعباده وبالصيام والقيام ولا نقع ولا, ولا نوقع الزوجين في حرج لانه لو جامع زوجته في نهار رمضان فعليه صيام 60 يوم متتابعين بلا انقطاع ودي يعني هتبقى بالنسبه له صعبه جدا فبنقول رفعا عن للحرج عن الزوجين ان احنا نجوزهم بعد شهر رمضان لكن لا يحرم الزواج في شهر رمضان يجوز من ضمن الاداب اللي عايزين نعرفها يجوز العزل مع الكراهه يعني ايه يجوز العزل مع الكراهه يجوز ان يعزل الزوج عن زوجته لكن الموضوع دوت رغم انه جائز الا انه مكروه يعني ايه العزل العزل سامحوني ان ياتي الرجل زوجته في الحلال فان اراد آه، آه، ان يقذف ماءه آه، يعني آه، خرج وتركها وقذف خارج آه، خارج المكان او خارج المحل يجوز هذا لكن مع الكراهة ايه الدليل على انه يجوز الاحاديث التي وردت كثيرة كما قال شيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة قال يجوز للزوج ان يعزل عن زوجته ما اهو في ذلك ورد احاديث الاول عن جابر بن عبد الله انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لم ينكر المولى عز وجل عليهم وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا يعني ما قال لهمش اعملوا ايه او ما تعملوش الموضوع دوت والحديث رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث والاخير عن جابر ايضا والحديث رواه مسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية هي خادمنا وسانيتنا هي الخادم بتاعنا وفي نفس الوقت هي اللي بتسقي لنا النخيل بتاعنا فقال له فأنا أطوف عليها يعني أجامعها وأنا أكره أن تحمل أو أن تحمل أنا مش عايزها تحمل وخد بالك هي أصلا الجارية دي عبارة عن إيه واحدة جاءت من السبي ثم بيعت في سوق الرقيق واشتراها رجل فأصبحت جارية فكان يجوز له أن يأتيها كزوجة عادي خالص ما فيش أي مشكلة فقال له فأنا أكره أن تحمل فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل بضعة أيام ثم جاء فقال له يا رسول الله إن الجارية قد حملت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها لكن رغم ان العزل جائز مع الكراهة لكن ترك العزل اولى وافضل بسببين السبب الاولاني يا حبايبي وانا بحاول ابسط الموضوع اكتر من اللازم بقول ان في العزل ده في ادخال ضرر على المرأة لأن المرأة قد تتلذذ بمعاشرة الزوج من الأول إلى الآخر فإذا يعني أتاها الزوج وجاء عند المسألة الأخيرة ثم خرج ويعني وقذف ماءه خارج المرأة قد تشعر بشيء من الضيق والضجر دي مسألة المسألة الثانية أن دوت بيفوت بعض مقاصد النكاح اللي هي إيه الأولاد الحمل وأتيان الذرية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تكلم أو سئل عن العزل سماه يا جماعة سماه الوأد الخفي الوأد الخفي الوأد اللي هو الدفن بس الخفي هو اه مصرح بيه اه لكنه مكروه واخد بالك سئل النبي عن ذلك والحديث رواه مسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي يبقى ده بالنسبة لمسألة العزل يجوز للزوج أن يأتي زوجته فإذا أراد أن يقذف يعني آه أخرج ماءه خارج الزوجة ولكن في نفس الوقت يا جماعة آه هذا الأمر جائز لكن مع الكراهة طيب قلنا بقى حاجة تانية من ضمن آداب آه النكاح الوضوء بين الجماعين قد يكون الشاب لسه في بداية زواجه ويستطيع أن يأتي زوجته مرة أو مرتين إلى غير ذلك يعني ربنا يبارك يا رب في أزواج المسلمين جميعا يا رب العالمين فإن أتى زوجته وبنتكلم يا جماعة لابد أن احنا نذكر مثل هذه الأشياء كلها ولا حرج في ذلك لكن نذكرها بشيء من الحياء ومن الخجل لا نذكر هذه المسائل بشيء من ال يعني ال لا لابد من إيه يعني لا يكون فيها انفتاح في الألفاظ لابد أن احنا نذكرها بشيء من الخجل ومن الحياء الوضوء بين الجماعين شاب أتى زوجته في الحلال ثم بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد أكثر أراد أن يأتي زوجته مرة أخرى ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن يتوضأ الشاب بين الجماعين أتاها مرة ثم دخل فتوضأ ونام شيئا قليلا نصف ساعة جلس أكل شرب فعل أي شيء ثم بعد ذلك أتى زوجته بعد أن توضأ قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وفي رواية فليتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود يعني يعين أكثر على أن يعود بنشاط إلى زوجته بفضل الله سبحانه وتعالى شوف الإسلام شوف يا حبيبنا اللي هو أشد الناس حياء عشان ممكن واحد يقول انتوا عاملين بتكلمونا في تفاصيل ده حبيبنا اللي ذكر كل هذه التفاصيل مش أنا ولا غيري ده حبيبنا سيد ولد آدم أشد الناس حياء في الكون ده كله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كل شيء ما ترك شوف ما جعل عليكم في الدين من حرج وما ترك النبي شيئا إلا أو خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم لكن رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا انه يجوز الوضوء او يستحب الوضوء بين الجماع والجماع الاخر لكن وضح ان الغسل افضل من الوضوء إذا أتى الرجل امرأته ثم أراد أن يأتيها بعد ساعة مثلا أو بعد ساعتين فقالوا يجوز أن أنت تتوضى بل الأفضل أن أنت تتوضى لكن الأفضل من الوضوء أن يغتسل أن يغتسل إن ده أنشط للجسم وأفضل وأطهر وأجمل وأزكى وأحسن قال صلى الله عليه وسلم حينما جاء في حديث أبي رافع والحديث رواه أحمد وأبو داود باسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه التسع يغتسل عند هذه ودي كانت قدرة خاصة يا جماعة عند حبيبنا محمد وقد ورد في حديث في البخاري حديث أنس بن مالك لما قال لقتادة إن كان النبي لا يأتي أزواجه التسع في ساعة من ليل أو نهار فقال قتادة أو كان يطيق ذلك كان بيطيق كده صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا وفي رواية أبي نعيم آه، إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة وانتوا عارفين رجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع يبقى قوة النبي ب 4000 رجل فكان له قدرات خاصة صلى الله عليه وآله وسلم فهنا بيقول لك كان يطوف على النساء التسع يغتسل عند هذه وعند هذه فقال أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ثم تغتسل غسل واحد في الآخر خالص قال هذا أزكى وأطيب وأطهر هذا أزكى وأطيب وأطهر تمام كده يبقى إذا إذا أتى رجل امرأته فأراد أن يعود بعد ساعة أخرى وده الكلام ده طبعا بيكون في بداية الزواج في الغالب واخد بالك فإن أراد أن يعود فيستحب له الوضوء ولكن الأفضل الغسل فإن اكتفى في بالوضوء فبها ونعمة عين لكن لا يكون ما بين ذلك بلا وضوء ولا غسل فالأفضل أن يكون إما وضوء وإما غسل طيب هل يجوز أن الزوجين يغتسلوا معا طبعا لأن سمعت على بعض الفضائيات بكل أسف من يقول لا يجوز للزوجين ان هم يتجردوا ولا يجوز ان الزوج يرى جسد زوجته ولا يجوز للزوجه ان ترى جسد زوجها مين يقول الكلام ده كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق دي زوجته حلاله وهو زوجها حلالها مين يقول انه ما تشوفهاش ولا يشوفها مين يقول الكلام ده ويستدل باحاديث ضعيفه ولا تجرد احدكم تجرد العير والكلام ده كله هذه الاحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يجوز للزوج ان يرى زوجته ويجوز للزوجه ان ترى زوجها هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح جدا في أعلى درجات الصحة فين يا جماعة في البخاري ومسلم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال قالت أمنا عائشة قالت كنت أغتسل وبالله عليكم ركزوا في لفظ الحديث كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي ويقول دعي لي وهما جنوبان يعني أمنا عائشة بتقول كنت أنا والرسول عليه السلام إحنا الاثنين بنغتسل وفي حد بيغتسل وهو لابس لبسه طبعا بيغتسل وهو متجرد من ثيابه وهي أيضا بتغتسل وهي متجردة من ثيابها فيضحك معاها النبي ويمزحها ويقول سيبي لي شويه ميه وهي تقول له سيب لي شويه ميه دعا لي ويقول دعي لي والحديث في البخاري ومسلم حديث عن معاويه بن حيده قال قلت يا رسول الله والحديث رواه ابو داود باسناد حسن قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نظر قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا فقط في استثناءات يا جماعة احفظ عورتك ما حدش يشوف عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ملك اليمين مش موجودة في الزمن ده ملك اليمين دي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الفتوحات الإسلامية إيه ملك اليمين واحد دخل حرب إسلامية فجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فكم من ضمن الغنائم سيوف ودروع وفلوس ومن ضمن الغنائم أيضا سبي من النساء من نساء الكافرات فأمير الجيش وهو بيوزع الغنائم يوزع حسب الاحتياج يعطي مثلا هذا الشيخ الكبير بعض المال وبعض السيوف ويعطي هذا الشاب جارية ويقول دي سبي فيجوز لهذا الرجل أن يأتي هذه الجارية وهذا من يعني يعني بتيسير من عند المولى عز وجل هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى طيب أفترض أنه شاب من الشباب أتى زوجته في الحلال ثم أراد أن ينام يعني أتاها بعد العشاء وأراد أن ينام قبل الفجر بساعة كده يقوم يصلي قيام الليل ويقوم يصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى يعمل ايه في الوقت دوت ومش قادر انه يغتسل يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام سن له ان يتوضا قبل ان ينام او ان يتيمم قبل ان ينام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أمنا عائشة قالت كما في البخاري ومسلم قالت كان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة يا سلام النبي عليه السلام بعد اتيان الزوجة إذا أراد أن يأكل يأكل طعام أو أن ينام وهو جنب يعمل إيه حاجة من الاثنين أو مش حاجة من الاثنين يعمل حاجتين عفوا يعني إن أراد أن يأكل بعد اتيان الزوجة وإن أراد أن ينام بعد اتيان الزوجة حاجة من الاثنين يا هياكل يا هينام لو حب ياكل أو حب ينام يعمل حاجتين يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة قول لي طب الوضوء هيعمل إيه ما هو الوضوء مش هيرفع الجنابة أيوه مش هيرفع الجنابة لكن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الجنوب قبل أن ينام حديث الثاني يثبت الكلام ده حديث في البخاري ومسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب لو حب واحد فينا إن هو وهو جنب إن هو ينام وهو جنب أينام قال نعم إذا توضأ إذا توضأ لكن هذا الوضوء ليس بواجب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء خد بالك حديث الثالث عن عمار بن ياسر والحديث رواه ابو داود باسناد حسن ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تقربهم الملائكه مين هم الثلاثه اللي ما تقربلهمش الملائكه يا جماعه رقم واحد جيفه الكافر الكافر الميت ده لا تقربه الملائكه والثاني والثاني المتضمخ بالخلوق اللي هو ايه اللي هو متضمخ بالخلوق اللي هو الز... يعني عطر كده معمول من الزعفران او مركب من الزعفران وغيره وده من طيب النساء تمام والجنب الا ان يتوضا نكمل موضوعنا كمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك في حضن البيوت يعيش الضحى أحباه لحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا حبيبي تعالوا نكمل ونعرف المعلومات الجميلة اللي عايزين نعرفها عن حياتنا وليلة العمر وليلة الشكر ربنا يبارك فيكم يا رب يزوج كل بنات المسلمين يا رب العالمين قولوا أمين قلنا يا جماعة إذا أتى الرجل امرأته في الحلال الطيب فأراد أن أن ينام أو أراد أن يأكل قلنا يعمل حاجتين يا جماعة كما أخبرت أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أو عورته ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم لكن الوضوء ده يا جماعة مؤقتا عقبال ما يغتسل قلنا الغسل أفضل طبعا لكن لو حب ان هو ي- يرتاح شوية ينام شوية أو حب ياكل فيتوضأ وضوءه للصلاة لكن كل ده لحد ما ايه لحد ما يجي وقت الصلاه الثانيه لازم يكون مغتسل يعني ما يسيبش نفسه كده لحد ما تعديه الصلاه الثانيه هو اتى زوجته بعد صلاه العشاء وبعدين اكل ه- هيجي ياكل هيعمل ايه هيغسل ذكره ويتوضا ثم يجلس وياكل وان اراد ان ينام شويه ينام شويه وان اراد ان ياتي الى زوجته ليتوضا مره اخرى الى غير ذلك لكن قبل صلاه الفجر والافضل طبعا قبل صلاه قيام الليل يقوم يغتسل ويصلي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى طيب حكم الوضوء ده يا جماعة لو هو جنب وحب ان هو ياكل أو ينام حكم الوضوء قبل النوم ده هل هو واجب ولا مستحب لا طبعا هذا ال- ال- ال- الوضوء مستحب وليس واجبا والدليل على ذلك حديث سيدنا عمر بن الخطاب أنام أحدنا يا رسول الله وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء ويتوضا ان شاء يعني لو ما توضاش لا شيء عليه لكن الافضل ان يتوضا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد الكلام ده حديث امنا عائشه كان رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير ان يمس ماء حتى يكون بعد ذلك فيغتسل صلى الله عليه واله وسلم وفي روايه كان يبيت جنبا فياتيه بلال فيؤذنه بالصلاه فيقوم فيغتسل صلى الله عليه واله وسلم طيب يجوز ان انا اتيمم بدل الوضوء يجوز ان انا اتيمم بدل الوضوء ايه الدليل على كده حديث النبي ما فيش اي كلمه نقولها من غير دليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي باسناد حسن انه كان رسول الله وكلام كلام امنا عائشه وتلاحظوا ان اغلب الاحاديث اللي بتذكر الموضوع ده احاديث امنا عائشه كانت اصغر واحده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكان اكتر واحده بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم وده كان من حكم ربنا سبحانه وتعالى انها تكون صغيره وتكون بيحبها وتكون ما عندهاش اولاد كمان عشان تكون متفرغه له تنقل سنه النبي عاشت مع النبي تسع سنين من سن تسع سنين لسن 18 ومات النبي وهي عندها 18 سنه وعاشت بعديه تبلغ سنته 47 سنه رضي الله عنها وعن امهات المؤمنين وعن كل الصحابه اجمعين يا رب العالمين قالت كان رسول الله اذا اجنب فاراد ان ينام توضأ او تيمم توضأ او تيمم لكن قلنا ان الاغتسال قبل النوم افضل كما وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم طيب يا جماعه مساله مهمه جدا وخطيره جدا يا جماعه الخير يا حبايب قلبي بالله عليكم حذاري واوعى وعلى الله حد يفشي سر زوجته او واحده تفشي سر زوجها في مساله الجماع حرام واللي يعمل كده عياذا بالله مطرود من رحمة ربنا ده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان النبي عليه السلام بيوضح ان اللي يعمل كده ده من اشر خلق الله حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي يفضي يعني يباشر يجامع يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها لما يجيش رجل عياذا بالله ياتي زوجته ويصبح الصبح يقابل اصحابه يقول لهم انا عياذا بالله عملت كذا وسويت كذا هذا حرام هذا حرام ده من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين الحديث الثاني عجيب جدا رواه احمد بسند صحيح عن اسماء بنت يزيد انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود الرجاله والنساء قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرجاله قاعدين قدام والنساء قاعدين ورا خد بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا والنبي بيكلمهم ليه ان عارف ان اغلب اللي قاعدين قدامه دول ازواج رجل وزوجته قاعده ورا رجل وزوجته قاعده ورا فبيكلمهم بيقول لهم لعل رجلا يقول ما يفعل باهلي ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها بتقول ايه فأرم القوم أرم يعني إيه يعني سكتوا ولم يجيبوا حصل لهم كده دهشة في عقولهم كده آه ده احنا بنعمل كده خد بالك هم مش واخدين بالهم ما كانوش يعرفوا الحكم الشرعي فأرم القوم فقلت هي أسماء بتقول إيه بتقول فقلت إيه والله يا رسول الله والله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون إحنا بنسمعهم الستات بيقولوا عملنا كذا مع أزواجنا والأزواج بيقولوا عملنا كذا مع نسائنا فقال فلا تفعلوا اوعوا تعملوا كده فإنما مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها يعني فجمعها والناس ينظرون يعني اللي يقول انا عملت مع زوجتي كذا او زوجتي او زوجة تقول انا عملت مع زوجي كذا كأن شيطان قابل شيطانة فجامع الشيطان والشيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون إليه كما وصف ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن يجوز نشر بعض الأمور من ذلك إذا كان لمصلحة شرعية أو لتوضيح هدي نبوي زي إيه؟ زي حديث أمنا عائشة اللي رواه مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله الرجل يجامع أهله ثم يكسل فهل عليهما الغسل يعني هو بي- يعني أتى زوجته وكسل ويغتسل في الوقت ده فهل عليهما الغسل فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل يعني أنا آتي عائشة أحيانا ويعني أتوضأ ولا أغتسل ثم بعد ذلك أستيقظ وأغتسل فوضح النبي ذلك يعني هذا سر لكن وضحه النبي ليه لمعرفة حكم شرعي لأن يعني بعض الناس كانت بتسأل أحيانا مثلا في شهر رمضان آه، الرجل مثلا آه، أتى امرأته بعد صلاة العشاء وبعد صلاة التراويح يعني وكده واخد بالك ثم سمع أذان الفجر وكان لسه ما اغتسلش يبقى كده ضاع عليه الصيام لا ما ضاعش عليه الصيام يقوم ويغتسل ويلحق صلاة الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى وصيامه صحيح طيب لا قدر الله فاته كمان صلاة الفجر نام فراحت عليه نومة وقام الصبح الساعة 9 الصبح وهو في رمضان وكان أتى زوجته خد بالك أتى زوجته بالليل بالليل وأصبح جنب هل الصيام راح الصيام ما راحش حتى لو قام قبل الظهر بنص ساعة وراحت عليه نومة غصب عنه وقام يقوم يغتسل و... ويتوضأ ويصلي وما فيش أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى آه، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبرت أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويصبح جنبا ثم يتوضأ و... ثم يغتسل ويصلي صلى الله عليه وآله وسلم طيب أخوي وحبيبي آه، إذا قدم الزوج من سفر الزوج كان مسافر سفر بعيد وجاي من السفر بس جاي على غفلة يعني جاي فجأة خد بالك من حتة مهمة جدا جدا هو مسافر مش مسافر مثلا مش بيقول لزوجته مثلا مش هو في الإسماعيلية ومسافر مثلا القاهرة فراجع بعد ساعتين ثلاثة أو بعد أربع ساعات الأمور واضحة لا أنا بتكلم عن سفر مسافر لمدة أيام أو لمدة شهر مثلا وهيرجع والزوجة ما تعرفش ميعاد رجوعه هل يطب عليها فجأة زي الأفلام بتاعت زمان واخد بالك لا ما يعملش كده ما يطبش عليها فجأة لأن الأصل فيها عدم تخوين المرأة لأن إن الإنسان إذا التمس الريبة في أهله أفسدهم يعني لو إن رجل قعد يشك في زوجته وهي أصلا شريفة وفضل يشك فيها ويحسسها ان هو شاكك فيها هيفسدها هتقول ما دام هو شاكك فيا شاكك خلاص اخليني بقى مش كويسه فيفسد المرأة إذا إذا إيه إذا ارتاب فيها وشك فيها فالأصل إن الإنسان لا يت- لا يترقب عثرات آه، زوجته ولا يتخونها أبدا يقول صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا الطروق هو الإتيان بالليل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة ترجم هترجم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح النبي صلى الله عليه وسلم إن لو واحد مسافر يا جماعة وراجع قبل ما يرجع يرفع سماعة التليفون السلام عليكم حبيبتي اخبارك ايه والاولاد عاملين ايه انا هاجي النهارده الساعه 11 بالليل او الساعه 2 بالليل خدي بالك فعشان بس ايه تكونوا موجودين حبيبتي تكونوا صاحيين هي لما تعرف انه جاي الساعه 11 بالليل هتعمل ايه البيت مثلا مكركب هتقوم تروق البيت هي نفسها مش مظبطه نفسها تظبط نفسها آه تزيل الشعر الزائد آه، تظبط نفسها تعمل شعرها تحط مكياجات آه، تحط عطر تلبس لبس نظيف تظبط الاولاد تخلي الزوج يخش كده حابب انه يخش بيته فرحان بدخول بيته حتى تستحد المغيبه وتمتشط الشعثه تمتشط سرح شعرها وتظبط شعرها كده وتعمله فورمه وتظبط نفسها عشان زوجها يجي يسعد بلقائها أما لو طب عليها فجأة قد يدخل يلاقي الزوجة نكشة شعرها ومش مهتمة بنفسها ومش مهتمة بزينتها فقد يقع بصره على شيء يخليه يكره زوجته ويكره أنه يعيش معاها فيزهد في هذه الزوجة فيكون سبب الانفصال شفت قد إيه الإسلام الراقي طب على أيام النبي ما كانش فيه تليفونات كانوا بيعملوا إيه شوف النبي بقى ورقة قلب النبي والإحساس العالي الجميل من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عارفين كان بيعمل إيه النبي كان لما يجي من سفر وما عندهمش بقى لا تلغرافات ولا عندهم تليفونات كان يعمل ايه كان ينزلوا المسجد ويخشوا يتوضوا ويصلوا ركعتين ويبعت حد من صبيان الحي الاطفال الصلنطاطين او طفله صغيره يبلغوا جميع نساء الصحابه ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي وصل هو والصحابه فيفضلوا قاعدين في المسجد حوالي مثلا ساعه ساعتين تكون كل واحده هيئت بيتها وهيئت نفسها ومستعده لاستقبال زوجها يقوموا باعتين الاطفال قولوا لهم يتفضلوا فيخش كل واحد على زوجته يلاقيها على سنجة عشرة ينبسط ويسعد بلقائها بفضل الله سبحانه وتعالى طيب من ضمن السنن الجميلة ومن ضمن الأداب الجميلة لليلة الزفاف الوليمة الوليمة تشريع إسلامي جميل من أجل نشر روح المحبة وأن أنا أفرح لفرح أخويا وأشاركه بفرحته ويبقى فيها إشهاد للزواج على آه، يعني على آه، يعني على المجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى وفيها تمتين للروابط لأن من ضمن الأشياء التي تجلب المحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آه، إطعام الطعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب حكم الوليمة يا جماعة هل هي واجبة أو مستحبة ذهب الجمهور جمهور أهل العلم يعني أكبر عدد من العلماء ذهبوا إلى أنها مستحبة لكن في فريق تاني قال لك لا دي واجبة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين أولم ولو بشاء وهذا أمر يفيد الوجوب وعن بريدة أنه لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس وفي رواية أنه لابد للعروس من وليمة لكن حتى لو كانت الوليمة واجبة لا يعني ذلك ان صحة الزواج متوقفة على الوليمة يعني لو تم الزواج بلا وليمة فالزواج صحيح واضح يا جماعة يعني حتى لو كانت الوليمة واجبة فيعني لا تؤثر على صحة الزواج من عدمه طيب وقت الوليمة احنا بخش في دقائق مهمة جدا علشان تبقى حبايبي اللي قاعدين قدامي يبقوا مستحضرين كل الصورة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى وقت الوليمة ده يبقى امتى يا جماعة الحافظ ابن حجر بيقول والله اختلفوا اختلف السلف في وقت الوليمة منهم من يقول ان هي قبل عند العقد ومنهم من يقول بعد العقد ومنهم من يقول هي عند الدخول في ليلة الدخلة ومنهم من يقول لا دي تبقى في الصباحية عقب الدخول إلى أن نقل عن الإمام السبكي أن أو ابن السبكي أنه قال والمنقول من فعل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن ذلك بعد الدخول بعد الدخول فالحافظ ابن حجر قال إيه كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش ان في قول سيدنا انس بن مالك كما في الصحيحين قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسا لما تزوج زينب بنت جحش فدعا القوم فاصابوا من الطعام يعني ايه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج زينب بنت جحش في الصباح في ليله الصباحيه اللي احنا بنقولها اللي هي بعد الدخول مباشره اجمع الناس جميعا على على الوليمه لكن لا مانع يا جماعه ان تكون الوليمه في آه، ليله البناء يعني بالليل لما تعزم المعازيم بتوعك تعمل لهم وليمة كده ياكلوا منها ولا مانع ان يكون الوليمة ايضا تكرر للي ما حضرش في ليلة الصباحية لا مانع من هذا او ذاك هل يشترط بقى مسألة مهمة برضو هل يشترط في الوليمة انها تكون ذبايح لازم اكون جايب خروفين ثلاثة اكون جايب اعزكم الله حاجة اكبر حاجة اصغر هل لازم يكون ذبايح مش شرط يا جماعة حتى لو لقمة بملح لو لقمة بفول لو لقمة بجبنة ايه المشكلة حديث البخاري عن أنس بن مالك أنه قال أقام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا ثلاث أيام يبني بصفية بنت حيي حينما تزوجها فدعوت المسلمين ده أنس بن مالك بيقول فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم لا كان فيها عيش ومل- ولحم ولا أي حاجة يعني ما كانش فيه لحمة موجودة أمر النبي بالأنطاع اللي هي الفرش يعني فألقى فألقي فيها أو فألقى فيها من التمر والأقط الأقط اللي هو لبن مجفف عامل زي نوع من أنواع الجبن يعني والسمن فكانت وليمته والدين يسر يبقى إذا إيه المسألة بسيطة على قد لحافك زي ما بيقولوا مد رجليك ربنا ميسر لك تقدر تجيب ايه والله اقدر اعزم الناس بصراحه يعني على على اكله كشري خلاص مفيش مشكله اقضيها كشري كل واحد يجي ياخد له طبق يعمل دماغ كشري واخد بالك آه، اقدر اعمل ايه والله اقدر اعزمهم مثلا على جبنه بطيخ خليها ربنا يبارك فيهم كل الشعب يبطخ فاهم ازاي آه، آه، واحد يقول لك والله انا اقدر اعمل لهم مثلا مثلا آه، لحمه وخبز وكده جميل اقدر اعمل لهم فته حلو اللي تقدر عليه ربنا يكرمك اعمل وليمة وجمع الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام طيب أخوي وحبيبي إجابة الدعوة واحد دعاني للفرح بتاعه إجابة الدعوة هل هي واجبة ولا مستحبة واجبة لكن بشروط إيه الشروط اسمع بقى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ده أمر الوجوب وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليأتها طيب وعن أبي هريرة كما في الصحيحين ومن ترك الدعوة ده النبي اللي بيقول ومن ترك الدعوة واحد دعاك للعرس طبعا ده الكلام ده مع الاستطاعة يعني قد يكون واحد يقول لك ايه يقول لك طب ما احنا بندعو بعض الدعاء ما بيجوش ايوه العذر راجل مشغول بدعوه مشغول بكتب مشغول بسفر مشغول بدروس ومشغول بطلبه علمه فما يقدرش يحضر كل عرس والا فكل يوم بنتعزم على يجي 20 عرس فلو هنحضر يبقى مفيش لا دعوه ولا دروس ولا اي حاجه انا بتكلم الكلام ده ل- لعامه المسلمين اللي يقدروا يحضروا كل الاعراس ديت فعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله تعالى نتكلم اكتر عن مساله اجابه الدعوه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي تعالوا نتكلم بسرعة كده إجابة الدعوة واحد دعاني للوليمة بتاعة زواجه هل واجب إن أنا أروح له واجب ولكن قلنا بالشروط إيه الشروط ديت في عجالة سريعة إن تكون الوليمة دي بتاعت واحد مسلم يعني ايه يعني هي اذا كانت لواحد مسلم فواجب واجب ان انا اروح له إن ما كانش عندي عذر طب لو كانت لواحد مش مسلم هل يجوز ان اروح له اه يجوز بس مش واجب عليا واضح يا جماعه ال- الفرق بين الاثنين ان لو كان مسلم فواجب عليا اروح له ركز معايا في الحته دي واجب عليا اروح له اما لو كان مش مسلم فيجوز ان اروح له واخد بالك لكن مش واجب عليا ان اروح له الا اذا كان المروح لي في وليمه مرتبطه بعباده او عقيده معينه في ديانتهم ولذلك يحرم ان انا اروح في اماكن عبادتهم كالكنائس او غيرها طيب الحاجه الثانيه ان هو يدعوه لان النبي عليه الصلاه قال اذا دعا احدكم اخاه طب لو ما دعانيش يبقى مش واجب عليا ان اروح له لانه ما دعانيش ما بعتليش دعوه خد بالك يبقى اذا دعاني فواجب ان اروح له اما دعانيش فمش واجب عليا طيب تعيينه بالدعوة انه يذكر لي اسمه بعت لي زي الورقة كده آه ان تشرب بدعوة فلان الفلاني لحضور مثلا عقد نكاح وخد بالك كلمة عقد نكاح اصح من كلمة عقد قران عقد قران بيكون بين الجن اما عقد النكاح بيكون بين الانس بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى تعيينه بالدعوة رقم أربعة من شروط وجوب الدعوة إن أو وجوب إجابة الدعوة ألا يكون هناك منكرات ان ما يكونش فيه منكرات يعني انا رايح فلقيت بقى جايبين راقصه وجايبين مش عارف ايه يبقى مش واجب عليا اروح بالعكس ده يحرم عليا اروح الا في حاله واحده الا اذا تيقنت ان مرواحي وذهابي لهذا المكان هيكون سبب في تغيير المنكر بفضل الله في الوقت ده اروح واغير المنكر ولكن بادب وبرحمه ومن غير تطاول ومن غير الفاظ بذيئه ومن غير توجيهات جارحه خدوا بالكم اخر حاجه ان ما يكونش عندي عذر يمنعني كاني اكون مريض او مسافر مسافر أو مشغول بشيء ما فإن كنت مشغول أو مريض أو مسافر فلا يجب علي إجابة الدعوة أما لو كنت فاضي ما فيش وراء أي حاجة في, في الوقت ده يبقى واجب علي إجابة الدعوة طيب طب ده بالنسبة لوليمة العرس وليمة الزواج واجب علي ان انا اجيب الدعوة انما لو كانت الوليمة دي مش وليمة زواج اي وليمة تانية بقى واخد بالك واحد عامل وليمة وعايز يعزم الناس هل واجب اروح بعض العلماء اختلفوا ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه والحديث رواه مسلم يعني إذا كان الوليمة دي خاصة بالعرس أو حتى غير العرس فليجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأيد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة طيب لو كان ال ال ال ال الوليمة اللي معمولة يعني حاجة بسيطة جدا جدا هل أجيب ولا لازم أكون عارف ومتأكد ومتيقن وإن الراجل ده ذبح يعني خروف أو شاء فيما فوقها واخد بالك يعني حاجة كده أكلة تستاهل المرواح لا يا أخويا زي ما قلت لحضرتك لو لقمة بجبنة ودعاك أخوك إلى هذا تكبر بخاطره وتروح له وتكرمه قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لو دعيت إلى كراع لأجبت الكراع اللي هو اللي بيسموها الكوارع الصغنطوطه دي لو دعيت الى اي حاجه لاجبت صلى الله عليه وسلم يعني سيد المتواضعين بابي هو امي صلى الله عليه وسلم طيب سؤال هنا واشكاليه وبتورد علينا كتير وناس كتيره بتسال عنها طيب انا دعيت الى وليمه وليمه عرس بالنهار بعد صلاه الظهر بعد العصر الى غير ذلك وانا صائم صيام نافله او فريضه اعمل ايه لو صيام فريضه لا ينبغي عليك ان أن أن تفطر يعني ده صيام فريضة فواجب عليك أن تكمل صيامك إنما لو كان صيام نافلة فأنت مخير بين أمرين إيه هما الأمرين حبايب قلبي الأمر مخير بالأمرين الحاجة الأولية إما إنك أنت تفطر وده جائز لأن ده صيام نافلة تفطر عشان تجبر بخاطر أخوك اللي قعد وعمل لك وتكلف لك ودعاك وجابك وإما أن أنت تمتنع وتعتزل بأسلوب مهذب ثم تدعو له قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك لو حب يأكل يأكل حب ما يأكلش ما يأكلش الحديث الثاني رواه مسلم أيضا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا مفطرا فليطعم لو كان مفطر يأكل وإن كان صائما فليصلي يعني إيه فليصلي يعني يدعو لأهل البيت بالخير والبركة وهذا شيء جميل جدا معنا تلفونات تشريف أستاذ ياسر من بلغاريا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا الله- أنتم توصلونا بالله عن طريق هذه القنوات جزاكم الله أول قائمين عليها الله يبارك نحن في فيك هذه البلدان لا نسمع لا نسمع إلا من من أفواهكم الخير جزاكم الله الله, يبارك عن فيك.
هذا عنا وعن أمة محمد هذا الله يخليك.
هذا الخير الذي تعفونه الجنا الله يبارك فيك يا أستاذ يا يا شيخي الكريم إنني أحبك في الله أولا أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يخليك يا أستاذ ياسر أريد أسألك سؤالا تفضل.
زوجتي بلغاريا الحمد لله أسلمت ما شاء الله ما شاء الله والآن أنا وإياها نستمع إليك سوية الله يبارك لك وقالت فيه لي الثواب كله للرجال عندما قلت في أول حديثك من ذهب من بكر وابتكر وذهب إلى المسجد وهذا هذا قالت كل ثواب الرجال ونحن س- أين ثوابنا نحن؟
الله أكبر سأسألك يا أخي الشيخ على هذا السؤال بإذن لله رب العالمين هرد عليك سؤال جميل جدا واشكرك على السؤال الحلو ده سؤال في غاية الروعة سؤال جميل زيك يا استاذ ياسر آه، آه، بارك الله فيك الله بارك يخليك فيك.
حاضر هجاوب عليه حالا مين معانا يا استاذ شريف تاني نور الهدى من مصر هن- ان شاء الله نستقبل كام اتصال كده ونرد عليهم نور الهدى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمود الله يخليك يا أختي ربنا نور.
يجازيك خير عن المسلمين اجمعين ربنا يحفظك ويسترك يا رب الله يخليك آه، والله انا عندي سؤالين اتفضلي تحت امرك بالنسبه لزواج الاقارب نعم آه، ايه مدى صحه الحديث اللي هو يعني بنسمع عنه ومش عارفين آه، نعم.
تباعدوا تناسلوا واحنا نعم.
عارفين ان ال البيت آه، يعني رضي الله عنهم كلهم رضي الله عنهم.
بيتزوجوا من بعض نعم نعم آه، السؤال الثاني بالنسبه للاغاني الدينيه نعم اللي بموسيقى نعم.
يعني الشباب في سن المراهقه وكده بيحبوا ي- ي- يتغنوا بيها نعم آه، يعني ايه حكمها حاضر عينيا حاضر عينيا حاضر يا أخت- يا اخت نور ماشي آه، اخويا الاستاذ ياسر آه، حضرتك سامعني وزوجة حضرتك سامعاني وربنا يبارك فيكم وسؤالها جميل جدا بتقول الشيخ عمال بيذكر آه، من بكر وابتكر و- ومش عارف ايه ومن غسل واغتسل وبعدين هو هياخد الثواب ده كله الثواب ده كله مش للرجاله بس يا جماعه وان كان ورد فيها حديث آه، اسماء لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وان كان في ضعف وده للامانه العلميه لكن عليه اتفاق من كثير من اهل العلم ان المراه في الثواب كالرجل المراه مكلفه زي الرجل ولها الثواب مثل الرجل خدوا بالكم يعني من عمل صالحا ده, ده, ده نص الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالثواب أخت الفاضلة زوجة الأستاذ ياسر الثواب للرجال وللنساء النبي عليه الصلاة والسلام لما يخاطب يقول خذوا عني مناسككم وإن كان الخطاب للذكور إلا إن الثواب أيضا للذكور والإناث فلو إن المرأة والمرأة ليس واجبا عليها صلاة الجمعة في جماعة لو ان المرأة عملت هذا الامر وعفوا اتاها زوجها في يوم الجمعة في صباح الجمعة ف- واغتسل واغتسلت لو ذهبت معه الى المسجد فلها مثل الاجر تماما طيب لو بقيت في البيت ولكن صلت الظهر آه، صلت الجمعة ظهرا طبعا في البيت في نفس الوقت مباشرة ولم تؤخره أيضا لها نفس الثواب زي الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين يكتب للرجل أجر حج وعمرة تامة تامة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طب لو ذهبت المرأة معه إلى المسجد تاخد نفس الثواب طب لو جلست في مصلاها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها حتى في الحرم فلو صلت في بيتها وجلست إلى الشروق وبعد الشروق بتلت ساعة وصلت ركعتين يكتب لها نفس الأجر وهي في بيتها فأبشري أختنا الفاضلة لك الأجر مثل الرجل تماما بفضل الله سبحانه وتعالى الأخت نور الهدى بتتكلم عن زواج الأقارب الحقيقة ده كان كلام من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وطبعا أهل العلم الحقيقة لما تكلموا في العصر الحديث عن مسألة زواج الأقارب فلقوا فعلا أن زواج الأقارب آه، يعني بيكون الأولاد أو الناس اللي بيطلع في الغالب بيكون ضعيفا وقد يتعرض للأمراض وكل ذلك بقدر الله فقد يكون هناك زواج بين الأقارب ويطلع الناس ما شاء الله جميل جدا لكن كلها يعني من باب الأخذ بالأسباب أما مسألة الأغاني الدينية اللي فيها موسيقى فالأصل في الموسيقى وهذا لا نجامل فيه بل نقول كلمة الحق فيه الأصل في الموسيقى التحريم أما الأغاني فهي كالشعر حلاله حلال وحسنه حسن وقبيحه قبيح إن كان الشعر فيه كلمات طيبة مباركة ما فيهاش معصية لله فهو جميل وإن كان في معصية الله فهو معصية إذا المسألة واضحة جدا طيب آه، قلنا يا جماعة لما جينا اتكلمنا عن مسألة الوليمة قلنا الأفضل انه يفطر ولا ما يفطرش مع يعني الرأي بقى الراجع بقى في المسألة واحد راح ودعي إلى وليمة وهو صايم صيام نافلة الأفضل يفطر الأفضل يفطر ولا ما يفطرش الأفضل إن هو حسب الحالة لو إنه راح ولقى أخوه مش هيزعل لو انه اكل او ما اكلش المهم ان هو حضر فما فيش مشكله يتم الصيام اما لو حس ان هو تكلف له وجاب له اكل كبير قوي كتير قوي وتكلف فلوس كتيره وكان يتمنى ان اخوه ياكل من لقمه من الاكل بتاعه في الوقت دوت يفطر ويعني له الاجر ان شاء الله الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حبيبي في الله حبيب قلبي ربنا يخليك ويبارك في عمرك والله بحبك بحبك في الله احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك يا رب والله العظيم بحبك حب يجمعنا في الصعيد هنا بنحبك ومتابعينك على طول واحنا بنحب اهل الصعيد يعني ربنا يبارك فيهم آه، اهل الشهامة والمروءة والرجولة ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين ربنا يخليك
اتفضل يا أستاذ والله, أحمد.
والله انا بسالك تدعي لي انا وصاحبي تنعم بالهدايه والثبات على الدين ربنا يهديك ويثبتك ويجوزك واضح انك مش متجوز صح اه اه شفت بقى أنا قلب سمعت- قلب حاسس نعم ربنا يكرمك يا استاذ احمد والنجاح ربنا ينجحكم ان شاء الله و- ويجوزكم برضه ايه المشكله بعد ما تخلص الكليه ان شاء الله تتجوز ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد جزاك الله خير الاخت نهى الاخت نهى من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله أنا وبركاته كنت عايزة أسأل حضرتك بس على حاجة أخد رأيك اتفضلي آه، كان في شخص متقدم لي من سنة ونص كده نعم آه، المهم اتوافق عليه في البيت هنا وكده بس ما حصلش نصيب لأن حصل ظروف عنده في الجيش نعم فبابا رفضه بسبب كده نعم المهم اتقد- اتقدم لي حد بعد كده واتخطبت وكده نعم.
وقعدت تسع شهور وبعد كده فشكلت الخطوبة اللي ما توافقتش معايا يعني.
نعم فالشخص اللي هو كان من سنة ونص ده أنا كنت يعني كنت عارفة نمرته بس ما رضيتش أكلمه قلت لو نصيبي هيرجع لغاية عندي نعم فما رضيتش أكلمه كده وفعلا هو رجع لغاية عندي وكان عارف إنه رقم بابا ورجع لغاية عندي وسأل في البيت هنا حوالين البيت وعرف إن أنا فشكلت خطوبتي ورجع نعم فتمت قراية الفاتحة وكده فأنا كنت بسأل يعني هل فعلا ده نصيبي ربنا رجعه لي لغاية عندي ولا أرجع لعله وعسى ربنا يكرمه ما دام انسان فاضل وانسان صالح و- و- وحصل الخطبه في الاول وبعدين ما حصلش نصيب ورجع مره تانية فده رزق ربنا بيسوقه اليك ربنا يا رب يجعله من نصيبك ان شاء الله و- و- ويتم لكم على خير يا رب ويفرحنا بيك ويبارك فيك يا رب العالمين آه، آه، في مسألة الوليمة هل يستحب الناس الأغنياء آه، أصحاب ال- ال- الأموال والثروات آه، يستحب لهم أنهم يشاركوا في هذه المسائل آه يستحب يستحب أنهم يشاركوا وذلك الحديث أنس بن مالك كما في الصحيحين في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية قال أنس بن مالك آه، قال حتى إذا كان النبي بالطريق جهزتها له آه، جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل يعني بالليل فأصبح النبي عروسا صلى الله عليه وسلم فقال من كان عنده شيء فليجئ به وفي رواية من كان عنده فضل زاد فليأتنا به وبسط النطع وكان رجل يأتي بالأقط والآخر يأتي بالتمر حتى جاء أكل يعني شيء كثير فجعلوا يشربون يأكلون ثم يشربون من حياض إلى جنبهم كما أخبر أنس بن مالك يبقى يجوز بل يستحب لأهل الغنى والثراء إنهم لو لقوا شاب فقير بيتجوز إن واحد يقول له أنا متبرع لك بالوليمة ايه المشكلة واحد تاني متبرع له بغرفة النوم واحد ثالث متبرع له بش- بمرتب آه، مثلا او أو بفلوس مثلا ايجار 3 4 شهور لشقة ايجار جديدة عشان يتزوج ويعيب في نفسه وينشئ اسرة مسلمة ربنا يبارك فيه جميعنا رب العالمين طيب الاخت نور من العراق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يسلم عمرك ربنا يحفظك يا الله رب يبارك فيكم على هذا البرنامج الجميل الله يسعدكم الله يخليك ويعزك ويبارك في اهل العراق ويفرج همهم يا رب العالمين عندي
اتفضلي عندي سؤالين اذا تفضلت يا شيخي اتفضلي يا اختي
آه، ما حكم تاخير الصلاه عن صوم جمع تاخير الصلاه عن وقتها نعم ايوه
والسؤال الثاني آه، كيف يتيمم كيف يتيمم حاضر حاضر عينيا حاضر شكرا شيخ عينيا حاضر ام محمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم
ايوه عليكم السلام يا ام محمد
عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا أستاذ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك ولحضرتك ابني يعني شاب يعني في الكليه في كليه حقوق نعم مدوخني بصراحه والله يا شيخ محمود ربنا يهديهولك.
وغلبنا بقاله يجي سبع سنين ربنا يهدئولك ويبارك لك وربنا فيه رزقه اولاد يعني الله يسامحهم بقى لفوا عليه فمدوخهم بيشرب سجاير وبيشرب حاجات يعني لا حول ولا قوه بالله مش, العظيم مش قادره عليه خالص والله يا شيخ محمود خالص استعيني بالله يا ام محمد احنا احنا مش احسن من نبي الله نوح عليه السلام اللي اللي اللي, اللي دعا ابنه وظل يدعوه ليلا نهارا لكن ابنه أ- اصر انه يموت عياذا بالله كافرا احنا مش احسن منه احنا بس كل اللي علينا ان احنا يعني قوا انفسكم واهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته احنا نحاول بس بقدر الامكان يا أم محمد احنا ندعو اولادنا باللين والموعظه الحسنه وبالاسلوب الجميل ونحاول والله يا شيخ نختار لهم محمود اصدقائهم عايز بدعي واخوه بيدعي له بصراحه اخوه منصلح عليكي الحمد لله.
بالدعاء وسهام أخته الليل.
منتقبه والحمد لله ملتزمه ربنا يبارك فيكم عليك وادعوا له بصراحه و- ادعي له.
يعني أم تعبنا محمد.
بصراحه تعبنا معاه لا لا ابدا الدعاء الدعاء دعاء الام لولدها مستجاب بفضل الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مستجاب فانت ادعي له ادعي له قومي في جوف الليل كده وادعي له ربنا يكرمك يا رب العالمين طيب آه، استاذ احمد من المغرب السلام عليكم السلام عليكم يا شيخنا الفضيل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اننا نحبك في الله جزاك حبيبي.
الله عنا خيرا حبك الذي احببتني فيه آه، سؤالي اريد ان اتزوج وأقت- واقترحت على ابي ان آه، أن لا أقيم حفل الزفاف نعم آه، لأننا أسرة متواضعة ولا نستطيع أن نقيم هذا الحفل نعم آه، ونظرا لما فيه من- كذلك من آه، تبذير وإسراف في نعم.
كل شيء نعم لكن أبي يرفض ويقول لي يجب أن أن نقيم الحفل كما يق- كما يفعل الناس انا هقول لك معادله متوسطه يا استاذ احمد ايه هي المعادله المتوسطه المعادله ان احنا نقيم حفل الزفاف ولكن بشكل اسلامي جميل غير مكلف بمعنى هنعمل حفل الزفاف الجميل دوت في بيت ربنا في المسجد ونجيب للناس ولو حتى بعض التمر مع شويه لبن كده ويتحطوا في ال في ال في كوبايات ونوزعها على الناس او نجيب لهم اذا كان مش مش مقدره آه، ملبسات اي حاجه ونفرحهم ون- ون- و- و- وشيخ من المشايخ يقوم يلقي آه، خطبة جميلة ويعلمهم أداب النكاح وأداب الزواج وإلى غير ذلك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ونفرحهم برضه بفضل الله الأخت عبير أنا أنا راجع طبعا لسؤال الأخت نور عشان مش, مش ناسي يعني الأخت عبير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك اني ب... انا بحبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين والله يا شيخ محمود انت مثل الاعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الله في يخليك الحياة.
ربنا يسترنا وإياك ويبارك فيك يا رب العالمين والله العظيم يا شيخ محمود انا فرحانه جدا ان انا بكلمك ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب وجميع المسلمين يا رب انت العالمين والله منور الشاشه الله يخليك الشاشة منورة بأهلها يا ربنا يبارك فيكم يا رب والله منورة بيك.
العظيم يا شيخ محمود انا آه، اول يعني ما ابتديت اسمع اسمع برامج بتاعتك الحمد لله الحمد لله، الحمد وانتظم لله.
على الصلاه وقيام الليل والقر- وقراءه القران و...
الحمد لله والحمد ربنا لله يبارك انت فيك.
سبب بعد ال- بعد فضل ربنا عليا الله يبارك فيك ربنا يخليك يا اخت عبير ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين آه، أز- آه، انا عايزه كنت اسالك سؤال اتفضلي آه، بس آه، الحلقه اللي فاتت
ايوه اتفضلي يوم ال- ما هو حكم ال- المنتقبه او المتحجبه نعم في يوم الزفاف يوم الفرح اه جميل قوي حلو قوي سؤال حلو قوي ان هي تقلع الحجاب او النقاب لا هنقول حاجة حلوة قوي آه يعني المنتقبة يوم الزفاف يا جماعة المسألة بسيطة جدا هي منتقبة ممكن نجيب لها برضو آه طرحة مهمة في وجود المحارم بقى وجود الأهل ممكن نجيب لها برضو طرحة كده جميلة برضو بلون حلو برضو أبيض ولا حاجة وبرضو نقاب أبيض وتبقى برضو لابسة فستان فرح برضو فضفاض كده جميل برضو أبيض مفيش مشكلة وشفنا آه، حفلات زفاف أخوات كتير جدا بالمنظر ده بدل ما هتكون لابسة اسود او او بني غامق غير ذلك هتلبس لبس ابيض بالنقاب ب- بال بال بالطرحه بيضه وكل حاجه ما شاء الله وتزف الى زوجها آه، بشكل اسلامي جميل بدون يعني وجود اي مخالفات شرعيه. الاستاذ عبد الله من ايطاليا السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي أخي اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعز حضرتك يا رب ويبارك فيك.
أحبك في الله يا أخونا احبك الله الذي ونتمنى الله لك طول احبك الذي العمر احببتنا وتؤدي فيه.
أن تبلغ الناس إن شاء الله ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك.
سؤالي وهو حول ما الموضوع يتعلق نعم.
بالوضع في ممارسة الجنس مع الزوجة الوضع ما يسمى الوضع 69 في بعض الكتب يسمونه وضع 69
معلش مش فاهم انا 69 حقيقة يعني بقى- يعني الحقيقه مش آه، هو يعني هو طبعا السؤال واضح بس انا مش فاهم ال- يعني انا اول مره اسمع عن الح- عن موضوع الوضع 69 آه، يعني فمعلش مش آه، مش واضحه الصوره بالنسبه لي طيب آه، اختنا نور ربنا يحفظها بتقول مساله تاخير الصلاه وان كان الموضوع طبعا خارج ال- الموضوع لكن عايزين نقول يا جماعه ما ينبغيش على المسلم الصلاه دي لقاء مع ربي حبيبي سبحانه وتعالى لنا ان نتخيل يا جماعه لو طلب منا لقاء وزير من الوزراء او رئيس من الرؤساء وقالوا لنا هتقابلوه الساعه 11 هنكون من الساعه 10 موجودين هناك او الساعه 9 فما ظننا ولله المثل الاعلى بلقاء مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى اما مساله التيمم فهي ضربه واحده على الارض على الصعيد الطيب الطاهر التراب او غير ذلك تمام آه ومسح اليد والوجه فقط بفضل الله هذا هو التيمم طيب آه، قلنا يا جماعه اللي هيحضر دعوه ال ال ال ال يعني الوليمه هيعمل حاجتين ال- يستحب له فعل حاجتين اول حاجه ان يدعو لصاحب الوليمه بعد الفراغ ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عن كما عند مسلم عن عبد الله بن مسر ان اباه صنع للنبي طعاما فدعه فاجابه فما فرغ من فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر لهم احفظوا الكلام ده لما تاكل عند حد تقول الكلام ده حاجه من ثلاثه هقول لك عليهم الحاجه الاولانيه اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم الرواية الثانية اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني الحاجة الثالثة أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون يبقى الأمر الأولاني إن أنا لما أكل عند حد أدعي له الأمر الثاني ان انا اقول له هذا الذكر يعني الامر الثاني الدعاء له ولزوجته بالخير والبركة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح حينما قال في الزواج ان هو بيدعو للعروسين ويقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير يبقى لما تروح وليمة عرس تدعي للرجل بالدعاء بتاع الطعام أكل طعامكم الأبرار وسلط عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون ثم تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير طبعا استحباب ان انت تقدم هدية للعروسين طب هل يجوز للعروسة ان هي ان هي تخدم ضيوف العريس في ليلة الصباحية يجوز مع التحفظات ان اذا امنت الفتنة وما كانش في فتنة فيجوز لان حصل ذلك في بين الصحابة وبين يعني بعضهم ان كان لما يتزوج واحد كانوا يدخلوا عليه فكانت الزوجة هي اللي تخدمه وتقدم لهم الطعام الى غير ذلك لكن يجوز اذا امنت الفتنة من امينة من مصر السلام عليكم اختي امينة اميرة اميرة السلام عليكم السلام عليكم ايوه اميرة اهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا شيخ محمود اهلا بحضرتك ربنا يعزك عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود ربنا يعز حضرتك اهلا بيك عامل ايه والله احنا بنحبك قوي قوي ربنا يحبك ويسترك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين ما هم من اول الوصيه بقول لك يا شيخ محمود انا اتفضل.
عايز اقول لحضرتك على حاجه اتفضلي انا يعني بالنسبه للصلاه انا مش عارفه مالي يعني ساعات اصلي وساعات ما اخليش خالص نعم طيب.
واخد بال حضرتك ايوه خد بالي طبعا فما اعرفش يعني وجوزي برضو ما بيصليش وكده طيب حاولي يا اختي اميره ربنا يبارك فيك يا رب العالمين شوفي قول المولى عز وجل وامر اهلك بالصلاه واصطبر اصطبر مش واصبر واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى العاقبه للتقوى ان احنا نحاول بقدر الامكان نجاهد نفسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين نحاول بقدر الامكان وقت الصلاه نصلي على طول سبب ترك الصلاه عارفين إيه يا جماعه جمع الصلاه الى الصلاه ان انا بصلي الظهر وبعدين نسيت العصر فالعصر بقى اتجمع مع المغرب والمغرب قريب من العشاء فاتجمعوا ثلاثه فبقوا اتقال عليا فقمت سايب الصلاه انما انا لو اصلي الصلاه كلها على وقتها ويا حبذا لو كان ليك صديقة صالحة أخت فاضلة زيك تعينك وتذكرك وبدل المسجات آه، الحلوة اللي بعتها لبعض دي نخلي المسجات للصلاة ن- نبعت نذكر بعض بالصلاة ونذكر بعض بوقت بأيام الصيام النوافل إلى غير ذلك ربنا يحفظك يا رب العالمين الأخت ثناء من السودان السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ محمود يا أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحنا شباب نحبك في الله ربنا يحبكم ويبارك فيكم يا رب العالمين واستحلف لك يا شيخ أن تدعو لي بالهداية يا ريت أن بس تدعو آه، الصراط المستقيم يا ريت تعلي صوتك شوية عشان مش سامع الصوت حقيقة
أن تدعو لي بالهداية آه، آه.
يا شيخ أن تدعو لي بالهداية بالصراط المستقيم في آه.
قيام ليلكم ربنا يهديك ويثبتك يا رب العالمين ويكرمك ان شاء الله ويحسن ختامنا جميعا
اللهم آمين الله يبارك فيك يا اختي اميره يا اختي اختنا الفاضله اخت سناء ربنا يبارك فيك يا رب وفي اهل سنة. اخ محمد من مصر السلام عليكم ام محمد عفوا اه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب لو سمحت انا كنت عايز اسالك سؤال اتفضلي تحت امرك
يعني انت بتقول عن عن الرجل يعني تشطف قبل ال قبل ال في الصيام يعني يعني ما فت- ما قلتش على النساء برضه يعني انا مثلا رحت انا عليها نفس نومه برضه انا نفس الحكايه يا اختي الفاضله انا لما بخاطب الرجال بخاطب النساء يعني بمعنى ايه بمعنى لما اقول يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا أم محمد لما بقول اذا اتى رجل امراته آه، السؤال طبعا واضح لما لما يكون رجل اتى امراته ثم اراد آه، ان ينام ف- فليتوضأ ثم ينام هي نفس الحكاية برضو تتوضأ وتنام طيب آه، إذا كان آه، صبح بقى صبحين بقى صايمين في رمضان مثلا فهم الاثنين أصبحوا جنب و- و- وجاء قبل الفجر بنص ساعة هيقوموا يصلوا قوموا يغتسلوا وي- ويصلوا طب لا قدر الله لا قدر الله فاتهم راحت عليهم نومة كده وأذن الفجر والناس صلت الفجر ولقوا نفسهم الساعة 8 الصبح يقوموا يغتسلوا ويصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى فأنا كلامي للرجال وللنساء في وقت واحد ربنا يبارك فيك جميعا يا رب العالمين طيب هل يجوز سؤال برضو ورد هل يجوز الاتفاق بين الزوجين على منع الحمل يعني أول ما جوزه قال لها بصي مش عايز حمل خالص العلماء في المجامع الفقهية قالوا تحريم تحديد النسل لكن يجوز تنظيم النسل ايه الفرق بين التحديد والت- والتنظيم التحديد ان واحد بيقول انا مش عايز آه، آه، اولاد او عايز اتنين ونوقف يعني هو اللي بيحدد بمزاجه طب ما ممكن ما يجيش خالص لا واحد ولا اتنين التحديد دوت حرام التحديد في حد ذاته حرام لكن لكن التنظيم حلال بمعنى ايه انا هنظم المساله يعني ممكن زوجتي تحمل كل ثلاث سنين علشان نعطي كل طفل فرصه للرضاعه و- وفرصه انها تسترد صحتها يجوز الكلام ده يا جماعه انما ما يجوز ان انا اقول هقطع النسل تماما لان ده ينافي آه، يعني الهدف من الزواج وهو تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم مين معانا يا أستاذ شريف الاخت ورده السلام عليكم الاستاذ ايمن من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم ازيك يا السلام شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمود الله يعزك اهلا بيك انا فرحان بيك جدا جدا والله العظيم ربنا يفرح قلبك دنيا واخره يا رب لو حد- عايز اسال حضرتك ارقام الغوث ازاي طيب ده موضوع بقى يطول ده عايز حلقه بقى يعني عايز اعرف ارقام الغوث حاضر انا عموما الغسل بكل بساطه اخويا وحبيبي آه، هي يعني افاضه الماء على الجسد مع التدليك بفضل الله كده اغتسلت يعني يعني انا بختصر لك لان وقت الحلقه تقريبا انتهى لكن بكل بساطه ان ان انت تفيض الماء على الجسد ومع التدليك فكده انت اغتسلت بفضل الله سبحانه وتعالى لكن طبعا ليه تفاصيل تانية دي محتاجه بقى اي وقت يعني ربنا يوفقك. الاستاذ هشام من ايطاليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
أنا عايز أتكلم مع أدعي لينا يا أخ محمود أول مرة والله العظيم أتصل من إيطاليا دائما نعم ما تليفون ما يجيش ليا ربنا ادعي لي وزوجتي رب- وعندنا إن شاء الله ابن في في في كشة يعني تحمل ادعوا لنا ب- بالخير إن شاء الله ربنا يرزقكم الخير و- ويرزقكم الذريه الصالحه ويبارك فيكم ويجمع بينكم في خير ويملى بيتكم البركه انتوا وجميع المشاهدين وجميع المسلمين يا رب العالمين ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين طيب بعض الناس بتسال سؤال هل يجوز التلقيح الصناعي انا عمال والله العظيم اقسم بالله بحاول اجمع لكم كل النقاط اللي اللي شاغله كتير من المسلمين عشان نجمع لكم ماده علميه متكامله ربنا يبارك فيكم يجوز التلقيح الصناعي في في مساله الزواج قال التلقيح الصناعي عباره عن ايه حصول الحمل الحمل ولكن بغير الاتصال بين الزوج والزوجه من خلال الجماع يعني من خلال ايه من خلال اخذ ماء الزوج ومع ماء الزوجه وتلقيح الماء ده مع الماء مع مع البويضه ديت ويكون بذلك يعني تحدث ال- الذريه قال لك هو جائز شرعا إذا دع إذا كان بماء الزوجة فقط يعني آه، أخذنا ماء الزوج و- ولقحنا به الزوجة إنما لو كان بغير ماء الزوجة فلا يجوز شرعا بل هو بمعنى الزنا عياذا بالله وإن كان هو ليس زنا حقيقي لكن بمعنى الزنا فيجوز التلقيح واحفظوا الكلام يجوز التلقيح الصناعي إذا كان بماء الزوج ودعت إليه الضرورة كأن يكون أحد الزوجين الراغبين في الأولاد آه، يعني لا يحدث حمل من خلال الالتقاء الحلال بين الزوج والزوجة أما إذا كان بغير ماء الزوج فلا يجوز طيب حتى مسألة ربط الأنابيب عملية ربط الأنابيب ديت بتقوم مقام الإخصاء عند الرجال ربط الأنابيب عند المرأة بيباح للضرورة فقط للضرورة القصوى كأن يقوم الدليل الطبي يقول لك ان هيكون في ضرر بالغ جدا على المرأة اذا حملت يعني حياتها هتكون معرضة هتكون حياتها معرضة لل- لل- للخطر اذا حملت في الوقت دوت في الوقت اللي مفيش مشكلة ان احنا نعمل عملية ربط الانابيب ولكن بشرطين مهمين الشرط الاولاني ان ما يكونش فيه بديل عن ربط الانابيب يعني ما يكونش فيه بديل آه، اللي هو اللي هو سبيل مؤقت لمنع الحمل والحاجه الثانيه لابد من موافقه الزوج لان هو صاحب الحق ال- الاساسي في مساله الانجاب والحقيقه الوقت معاكم الجميل بيجري معاكم بسرعه يعني ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما سبحانك اللهم وبحمدك دي كانت بعض العناصر او بعض الاداب في ليله الزفاف وبعض المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن ليله العمر او ليله الشكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بت تنهار وتغرق في بحر السكون